بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين الشيخ محمد يعقوب
محنجة ابتداء أن نجعل هذا الأسبوع استعدادا مكثفا للعبادة شهر رمضان شهر العمل ومضى أوان الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وها هو رمضان قد هجم علينا لم تبق بعد هذه الحلقة حلقات فلعل الجمعة أو السبت أول الأسبوع القادم أول رمضان وماذا يصنع الغافل في أسبوع وماذا يصنع المذنب في جمعة وماذا يصنع البعيد المجافي في ستة أيام إخوتي أوشك رمضان أن يدركنا والحال كما ترون ونحتاج إلى أن نلم شعث قلوبنا وأن نهذب نفوسنا وأن نحسن علاقتنا مع الله وأن نضبط أحوالنا مع ربنا نحتاج أن نتوب وأن نعمل أعمالا صالحة لتكفر بها الذنوب وأن نتقرب ونتودد إلى الله ليوفقنا ويعيننا ويقبلنا كي نقبل عليه اخوتي كيف حال قلوبكم مع الله يا له من سؤال اننا بحاجه ابتداء ان نجعل هذا الاسبوع استعدادا مكثفا للعباده شهر رمضان شهر العمل ومضى اوان الكلام شهر رمضان شهر التنفيذ ومضى اوان الادعاء انتهت القضيه وحسم الامر ومن يريد ان يعمل فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا لذلك اردت وبمنتهى السرعه ان اوجه مجموعه من النصائح وكنت في العام الماضي قدمت مئة نصيحة بين يدي رمضان وسأحاول الآن أن أقدم بعض النصائح السريعة مش عارف بقى يطلعوا عشرة يطلعوا خمسة يطلعوا خمسين على, ما على قدر ما نستطيع وأبدأ مباشرة أول نصيحة تفاءل أسس في قلبك إرادة الله الخير بك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أسس في قلبك أن الله يريد بك الخير أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وأرسل مناديا ينادي يا باغي الخير أقبل فأقبل الرحمة مقبلة عليك أبواب الجنة مفتحة لك الشياطين مسلسلة عنك أقبل وتفاءل احسن الظن بربك واظهر رغبتك في الخير ومن يريد الخير يوفق اليه تفاءل دعك من نغمه اصلا مش قادر اترك طريقه اصلا مش عارف مالي يبدو ان انا مش موفق السنه دي دعك من كل هذا واقبل تقبل اثنين اعمل جمعيه جمعيه القلب على الله لا تفرق شمل قلبك لا ينفرط في رمضان عقدك اعمل جمعيه جمعيه شملك في كلمه واحده ان اعيش على مراد الله مني امس قلت اقتراح جميل أرجو أن يلقى قبولا قلت إيه قلت إيه رأيك للي بيقول بقى أنا مش قادر أشتغل جبت آخري مش قادر أعمل حاجة آه المعاصي بتحاصرني الفتن بتطاردني الذنوب بتوقعني مش قادر اعمل طاعات اكتر من كده حاسس ان انا كسلان رجليا فيها اكياس رمل اما باجي اقرا قران بنام اما باجي اصلي بسرح اما اجي اللي بيقول كل ده عايز اقترح عليه اقتراح اقتراح ده قلته امبارح وارجو ان يسري اه ايه رايك لو تستضيفني أنا في بيتك شهر رمضان كله إيه رأيك؟ إن شهر رمضان أقعد عندك في البيت واكل شارب نايم ينفع يا عم الشيخ يا عم اقبلني بس أنت إيه رأيك لما أكون معاك مش هنشد حيل بعض؟ ها؟ مش هتتحمس؟ هتستحي مني أحيانا ها؟ طب إيه رأيك أنا عايزك تستضيف أو تتصور استضافة أحد أفضل مني مليون مرة لا لا لا مفيش قياس آه يعني تستضيف حد أنت بتحبه أكتر مني مليون مرة لا لا لا ما ينفعش برضه قياسي بيه إيه رأيك تستضيف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك الثلاثين يوم اللي جايين إيه رأيك في الفكرة دي إنك تتصور إن النبي عايش معاك في البيت وقلت بقى تعالوا نحكيها كده ساعة الفطار يا ترى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع الأذان ويصلي في البيت لا أكيد هيروح المسجد طب أنت هتسيب النبي يروح المسجد وانت تقعد في البيت لا أكيد هتنزل معاه المسجد طيب في الأكل الرسول أنت عارف لا بيحب الإسراف ولا بيحب التبذير ولا بيحب التكلف هتعيش على البساطة طيب يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تاكله في خمس دقايق ولا عشر دقايق الوقت ده هتعمله فيه ايه يا ترى هتفرج النبي على انهي فزورة هتفتح قدامه اي قناة هتقدر تفتح حاجة ولا هتضطر ان انت تجيب مصحف بقى وتقعد مع سيدنا النبي تسأله عن حاجة هتنزلوا تصلوا العشاء والتراويح يا ترى تاخد سيدنا النبي فين يصلي فين عند حد بيصليها نقر ولا هتدور على حد النبي تعجبه صلاته صلى الله عليه وسلم يكون بيصلي زي النبي ما صلى يكون بيصلي بجزء ويكون بيطول الركوع والسجود ويكون المسجد ما فيهاش هيصة ولا نساء ولا أطفال ولا المولد الحاصل ده وبعيدا عن الدوشة ايه رأيك لو النبي عاش معاك وجدانيا الشهر ده هترجع بعد التراويح تقعد قدام فيلم ولا تمثيلية مسلسلة ولا مسرحية ولا برنامج حوار مع فنان ولا فنانة هتعمل ايه لو النبي قاعد معاك تفرجوا على ايه يا ترى بيتك الصور المتعلقة دي هتستحي من النبي وتشيلها يا ترى مراتك وولادك آه أكيد في حاجات كتير هتتصلح لو عشت وجدانيا إن ربنا شايف بيتك ومراقب أعمالك في رمضان إيه رأيك في الترقي ده اعمل جمعية اجمع قلبك على الله جمعية القلب على الله انك تفرح بما خفف عنك من الاعباء وسع في قلبك مكانا لطلب رضا الله في رمضان اتنين او سميها بدون ارقام بقى توكل على الله وحده اتعلمت في الفترة الأخيرة من حياتي أن الناس يخذلون من يعتمد عليه فلا تتوكل إلا على الله أحيانا تثق في إنسان وتسلمه أمرك في جهة معينة وتفاجأ أنه لا يأتيك الخذلان إلا من هذه الجهة تأديب الله لعبده تربية الله لخلقه انك انت لا تتوكل الا على الله كتير قوي تعتمد على شيخ معين انك هتصلي وراه تروح تصلي تلاقي الليله ضاعت ما تعلقش قلبك بحد الا بالله ابدا هنا صلي هنا ما ما ما لقيتش قلبك انقل هنا انقل روح هنا روح هنا ابحث عن مكان يصلي على السنه تستطيع حين تسجد في فرصه انك تكلم ربنا وتناجي ربنا وتدعي ربنا مش سبحان ربي لا سبحان ربي لا الله اكبر سبحان ربي لا سبحان ربي لا الله اكبر هي صلاه صلاه التراويح مش فرض دي سنه لذلك لازم وانا بصلي السنه اجد قلبي اجد لذه الطاعه اجد متعه وحلاوه القرب من الله سبحانه وتعالى مش اديهم ادي 11 ركعه خلاص صليت لا لا لا لا لا صلي زي قلت لك توكل على الله وحده ما يرتبطش قلبك ان انا اصلا انا واخد زوجتي معايا مش هينفع غير ان احنا نصلي هنا لا ما تاخدهاش معاك تاخدها معاك ليه صلاتها في بيتها افضل لا اصل انا باخد ولادي معايا ولازم اصل احنا اتعودنا كل سنه ان احنا اصل الشيخ لو ما لقانيش معاه هيزعل اصل انا رمضان فرصه لا تعوض لا تعوض اوعى تفكر ان انا لما اقول لك قد لا تدرك رمضان القادم مش بس كده ولو أدركت رمضان القادم بعد أن خسرت رمضان هذا العام فلا يعوض لأن رمضان كل رمضان له واجباته وكل رمضان بتخسره على حسابك اللي بعده ما يعوضوش لأن اللي بعده مطلوب أنت مطالب فيه أيضا محاسب عليه أيضا رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له توكل على الله وحده إذا أردت الهداية فاستقم إذا أردت الهداية فاستقم قال بعض السلف ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم بها إلا من اتبع الصراط المستقيم الذي تركنا محمد صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في جنات النعيم إذا أردت الهداية فاستقم ولا تروغ كروغان الثعالب كان لنا خطبة الجمعة عن الاستقامة كنت بقول إيه واحد شروط الاستقامة واحد أن تستقيم على شرطه قال سبحانه فاستقم كما أمرت فاستقم إيه كما أمرت زي ما بيقولوا على الكتالوج كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الدين بين لاءين لا تطغوا ولا تركنوا طغيان مجاوزة الحد والركون التفريط فلا تطغوا ولا تركنوا على الكتالوج كما أمرت فلذلك إذا أردت الهداية استقم ما تلعبش بديلك الاستقامة مطلبها عزيز جدا أن تعلم أن الله يرى من قلبك وعقلك وفكرك ما لا تعلنه سبحان الملك خذ نصيحة عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك دي خمسة على فكرة خمسة عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك شهقة تجبر أياما دمعة تجبر ساعات طأطأة تجبر ليالي جسي يجبر سني عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك نية المؤمن تسبق عمله عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك العزم على الخير يجني لك الخير عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك حب الله وقوة الرجاء فيه والخوف منه والرغبة إليه واليقين فيما عنده ستة قدم لنفسك قدم لنفسك بين كل عب- بين يدي كل عبادة قدم لنفسك بين يدي كل عبادة أعط الاستحضار وقته أعط الاحتساب حقه إخوتي أسوأ ما في زماننا أننا نزعم دائما مفيش وقت الوقت ضيق هي دي ده أكبر إشكال من الدعاوى الكاذبة والدعاوى الفارغة التي تضيع روح الأعمال وعبادة الله أيها الإخوة تحتاج إلى وقت قال سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تبتل إليه أي انقطع له انقطاعا افضل ربنا شوي لذلك أنا بقول لك في رمضان فضيل مش فضيلي فضي نفسك لربنا شوية اللي واخدها جري وحاسبها حسابات ان في الشغل لحد الساعة 3 هيرجع يا دوبك ينام لحد الساعة 5 يقوم أذان المغرب يصلي المغرب ويقعد يشوف الفزورة ويصلي العشاء ويروح يعمل زيارة وبعد كده يرجع ي- ينام ويقوم آه، قبل الفجر ياكل لقمة وينام تاني ويصبح يروح الشغل ما فيش وقت لربنا معلش مش فاضي قلت من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا تعطيه الفضل ما تديش لربنا اللي يفضل منك من الأدب مع الله أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا مطلوب ده لازم انك انت تفضي وقت لربنا من اعز اوقاتك الوقت ده علشان تستحضر بيقولوا ايه التصور الذهني للعباده قبل الشروع فيها انا عايز قبل ما يدخل رمضان قبل ما اصوم عايز اتصور يعني ايه صايم يعني ايه 14 ساعة ممنوع اكل ممنوع اشرب ممنوع اقرب لمراتي ممنوع الاكل والشرب الحلال والزوجة الحلال ممنوع افهمها دي التصور الذهني انك انت اذا كنت ممنوع عن الحلال ده فليس لله حاجة في ان تدع طعامك وشرابك اذا كنت تفعل المحرمات بالاصل الكذب زنا العين النظر الى النساء الغيبة النميمة الفحش وسوء القول اكل اموال الناس بالباطل والسرقة والرشوة كل المحرمات دي لما تبقى صايم وتأتيها يبقى انت مش فاهم يعني ايه الصيام كل احسن لذلك استحضار الاستحضار النية محتاج وقت واحتساب الأجر محتاج وقت من صام رمضان إيمانا واحتسابا محتاجين وقت عشان نفهم قدم لنفسك محتاجين وقت عشان ندرك محتاجين وقت وقت حقيقي محتاجين وقت عشان احتسب سبحان الله كنت بقول ايه امبارح برضه عشر مشاريع للصيام لرمضان كنت بقول في اول مشروع ان الصيام 14 ساعه 14 ساعة في 60 قول يا حاج هشام الله يرحمك 14 في 60 في 60 بكم 14 في 60 في 60 ب 50400 انت بتحسب ورايا مظبوط مظبوط الحمد لله 14 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية 50400 ثانية رقم 50000 ده بيفكرك بحاجة قول لي اه الدور اللي انا ببنيه محتاج 50000 طوبة هي دي دماغه 50000 بتفكرك بايه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة وصيام يوم خمسين ألف ثانية كأن الثانية في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنك بيها سنة في يوم العطش يوم القيامة يوم العطش تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما فيأتي الصيام الصيام والقرآن يشفعان للعبد رمضان وش و و والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام يا ربي أظمأته النهار فشفعني فيه ويقول القيام أسهرته الليل فشفعني فيه فيشفعان يبقى ظمأ 14 ساعة يكفر به ظمأ أو يخفف أو تروى يوم ظمأ خمسين ألف سنة شرط الاحتساب من صام رمضان ايه ايمانا واحتسابا فالاحتساب محتاج وقت الاحتساب محتاج وقت محتاج فهم محتاج ادراك قدم لنفسك بين يدي كل عباده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل لذلك قدم لنفسك بين يدي الصيام احتساب الأجر وقدم لنفسك قبل القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قدم لنفسك بين يدي السحور إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين قدم لنفسك بين يدي القرآن إن ختمة القرآن 33 مليون حسنة إذا تقبل الله ختمة منك تحبط 33 مليون سيئة هنتكلم بقى بالورقة والقلم احتساب محتاج وقت سبعة لا تخدعك اللذة بعض الناس والكلام ده في أول كتاب آه، قلب جديد لمن يريد بعض الناس بيفرح برمضان ويفكر إن هو بمجرد إنه صام رمضان وصلى التراويح يعني كده بقى اعتقت رقبته من النار الموضوع أكبر من كده هو عايش في الهيصة في المولد في الأونطة والكلام ده ما بينفعش عند ربنا اللي بينفع عند ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص له وصدق متابعة نبيه متابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض السلف اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه هي دي القضية يا إخوة أحيانا آه، بتروح تسمع الشيخ فلان أو بتصلي عند الشيخ فلان بيغني في القرآن وانت تتمزج ويجي هو في القنوت ويغنيها بقى والناس تهيص وتصوت الكلام ده جاي على مزاجك بيصلي 20 ركعة والركعة بآية جاي على هواك انت مستمتع بالكلام ده انا مش قصدي او ربنا فرض العبادات مش عشان تستمتع بيها بس لا ده عشان تصلحك وتربيك شهر رمضان اسمه شهر الصبر شهر رمضان اسمه شهر ايه شهر الصبر انا عايزك تقف كده ورا الامام لما تتعب قول لي ياه التعب مطلوب ايوه تربيه انك تتعب لله مش احد السلف لما سالوه ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفسي اقف لما ظهري يوجعني نفسي اركع لما احس ان انا دخت نفسي اسجد لما احس ان دماغي نملت قول لي والكلام ده مطلوب الكلام ده مطلوب للمحبين مش فرض قول لي طب النبي عمل كده اه النبي عمل كده وقف لحد رجليه ما ورمت وسجد لما ظنت السيدة عائشة انه مات عمل كده اه عمل كده بكى لما سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر عمل كده اه عمل كده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم نصيحة تكرار الأعمال والإلحاح بها مفيد يعني ايه اترجم ترجم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء صقاله ان لكل شيء صقاله يعني ايه صقاله اصبر طيب هيجي لك المعنى اهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء صقالة وصقالة القلوب وإن صقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع الحديث في صحيح الترغيب والترهيب إن لكل شيء صقالة عارف يعني إيه صقالة لما بتثقل الشيء تثقله يعني إيه يعني تلمعه عشان تلمع الساعة دي ها تقوم تعمل إيه صقلها تلمعها والله لمعت فعلا تصدق عشان يثقل القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لما ال- ال- ال- الذنوب سنة رانت على القلب القلب ده عايز يتلمع صد صد القلب صد الصدى الصدى أفسد القلب عشان نلمع القلب ده نحتاج ان احنا نلمعه زي ما قلت لك كده طريقه التلميع نفس الشيء عايز بقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لمع استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو ده اللي اسمه الهتر بالذكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اصقل قلبك قلت احيانا تحتاج انك انت تصلي عشرين ركعة في عشر دقائق ينفع اه ينفع هق- هقف وبمنتهى الانضباط وسبحان الله العظيم احيانا لما بعمل انا الحركات الحتة دي احيانا لما بعمل الحتة دي بكون في اعلى درجة تركيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد ركعتين ياخدوا دقيقتين ثلاث دقايق بالسرعة دي ثلاث دقايق 100 ركعة بقى الإلحاح ده 100 ركعة ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين بالبساطة دي والسرعة دي بالتركيز ده هي دي بقى الحركة اللي قلت لك عليها آه بتلمع شت. تخطف العيون تلمع قلبك تلمع روحك تلمع دماغك تلميع حقيقي ده اللي اسمه صقل القلوب اللهم إنا نسألك أن تصقل قلوبنا تسعة النصيحة التاسعة إيه ده ده احنا كده مش هنجيب مية بقى النصيحة التاسعة ارفع طموحك إلى أعلى سقف أحيانا بقول إن بعض الناس سقف طموحاته منخفض قوي يقول لك يا عم بس احنا يعني ن- يعني ندخل الجنة ورا الباب وخلاص والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة صلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة اطمع هذا موسم المضاعفة رمضان عمرة في رمضان كحجة معي وبمناسبة العمرة اطلع عمرة احرص على انك تطلع عمرة مهما تكن الظروف قفلوا فتحوا عملوا سووا حاول اجتهد فيها وربنا هيسرها ان شاء الله عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم نضيعها ازاي دي ثم اطمع ان تكون اول من تعتق رقبته اول واحد في رمضان في اول ليلة في رمضان اطمع في ر- اطمع فيما عند الله اطمع ارفع طموحاتك لأعلى سقف عشرة اجعل لمخالفة الهوى وقتا وللإسراع بما واتتك به نفسك أوقاتا أحيانا أنا بقول نصيحة أن خير الأعمال ما أكرهت عليه النفوس ومن انتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره فلابد أن نحمل أنفسنا على الخير قسرا بمعنى واحد نقول له قوم الليل الليله دي يقول لا الليله دي مش هينفع انا الليله دي تعبان وعايز انام سيبني بس اما اروق ليله كده واظبطها ابقى نايم بالنهار ومستريح ومش تعبان ويعني م- م- م- مودي العيال عند امهم واقعد كده اقوم لا عمري يبقى كده عمره ما هيقوم الليل لا لا اغصب نفسك الليله دي انك تقوم الليل رغم ان في- بالعافيه ارغم نفسك على تلاوه القران اقرا الصفحه الاولانيه كفايه لا اضغط على نفسك الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه لحد ما تقرا ال 20 صفحه بتوع الجزء تصدق وفي رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود في الخير من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في رمضان تصدق عايزك تبحتر تصدق بقول دلوقتي لو نفسك جايه لك نفسك مفتوحه لقرايه القران اقرا بقى ما تسيبهاش افضل اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا ادام نفسك مفتوحه نفسي جايه لي اليومين دول كده على الصلاه صلي انا صراحه جاي لي اليومين دول حاسس ان انا اقعد عايز اقعد في المسجد شويه كده شوف لك مسجد اقعد فيه ما تخرجش الا للضروره آه صراحه يعني انا اليومين دول كده حاسس ان انا آه، عايز اتصدق عايز آه، اكفل ايتام وارعى ارامل و... واعود مرضى اصرف هي دي اللي انا بقول لك عليها اجعل اسرع بما واتتك عليه نفسك اللي نفسك رايحه له اعمله اعمل اعمله كتر كتر كتر كتر بس خلي في وقت برضه انك تعمل حاجه لله رغم انفك قال بعض السلف ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل واذا ادبرت فالزموها بالفرائض 11 النصيحه 11 تلمس قلبك من حين لآخر إلى أين تأخذك ساعات رمضان أنا كنت بقول لولادي كده الواحد بعد ما ياكل يسأل نفسه هو كان قلبي احسن قبل ما اكل ولا بعد ما اكلت حاسس ان انا اقرب لربنا واخشع كده و... و... واحب للعباده قبل الاكل ولا بعده قبل النوم ولا بعده تفقد قلبك اما تصلي بعد الصلاه كده قول انا طلعت بايه من الصلاه دي انا حاسس بايه دلوقتي قلبي حاله ايه دلوقتي تفقد قلبك 12 لا تندم الا على حسنه فاتتك 13 اياك والتمني بلا عمل 14 لا تتلهى بالتوبه عن العمل الصالح بعدها 15 تقدم كل يوم عن سابقه وكل ساعة عما قبلها 16 إياك أن تنفق وقتك فيما لا خير فيه ولا منفعة فيطول حسرتك فتطول حسرتك وندمك وحزنك بعد الموت 17 أصبح واستشعر حلم الله عليك وامسي مع الاعتراف بفضل الله عليك 18 ترمومتر حياة قلبك القرآن ترمومتر حياة قلبك القرآن 19 است اصطبر لعبادته سجده باصطبار تسبيحه باصطبار قنوت ودعاء باصطبار تبتل باصطبار اعتكاف باصطبار عمرة باصطبار قرآن تدبر باصطبار فاعبده واصطبر لعبادته إن صادفت اجتماعا على طاعة فلتكن فرصة عايزك أديك تمرين تعمله لما تشوف قعدة مجلس قرآن مثلا بعد الفجر لحد الشروق عشرة قاعدين بيقروا قرآن كل واحد صفحة اقعد معاهم اقرا معاهم بس درب نفسك على ايه بص لهم كده واحد واحد قول يا سبحان الله كل هؤلاء خير مني درب نفسك كده شاور على واحد منهم كده قول هذا خير من ملء الأرض من هذا بص لهم كده وازدري نفسك أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بالآخرين إن كان أكبر منك قول سبحان الله أو ده كان بيعبد ربنا وانا بلعب كرة في الشارع وان كان اصغر منك قول سبحان الله كانت بتكتب علي ذنوب وهو مش مكلف معفو عنه وان كان قدك قول يا سبحانك يا رب سبحان سترك سبحانك في سترك اهو ده تلاقي له اعمال صالحه انا ما اعرفهاش وعمري ما احلم بيها اعمل لنفسك تدريب على التواضع تدريب على الانكسار والذل لله تدريب على الخضوع لله تدريب على التخلص من الكبر والعجب والغرور درب نفسك ده اذا لقيت ناس تعبد ربنا معاك طب ما لقيتش حد قاعد انا بعد صلاه الفجر لقيت كل الناس مشيت وبقيت في المسجد لوحدي وخادم المسجد عمال يخرج ويدخل ويروح ويجي كانه بيقول لي قوم بقى اقعد اصطبر لعبادته وتذكر عبادة في الهرج كهجرة إلي إخوتي أنا أحبكم في الله إحنا كده وصلنا لعشرين ونقف بس آه، شايف النصيحة رقم 22 تناديني فخذوها لله اجعل لك اسما تحب أن يسميك الله به حديث المقنطرين الذاكرين الغافلين تحب يبقى اسمك ايه حديث حتى يكتب عند الله صديقا حتى يكتب عند الله كذابا تحب ايه حديث الطيب شوف لك اسم عايز نفسك تتعرف بيه عند ربنا تحب يبقى اسمك عند ربنا ايه الطيب الصديق المخلص الامين المنفق الجواد تحب يبقى اسمك ايه تحب ربنا يسميك ايه ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شوف لك صفه وتحرى افتكر دايما تحرى الصفه دي عايزك تس- عايز تسمى تسمى عند الله السجاد ها عايز تسمى عند ربنا ايه شوف لك اسم واعمل فيه لحد ما توصل اخوتي كل عام وانتم بخير احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سائرين